بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله وانا احبكم في الله اسال الله جل جلاله ان يجعل شهرنا هذا بركه علينا وعلى امه محمد اللهم اجعل هذا الشهر عتقا لرقابنا من النار اللهم انا نسالك أنك أنت بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجاه نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من شماته الاعداء اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولا حول ولا قوه الا بك اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يرفع اللهم انا نعوذ بك من هذه الاربع اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك ربنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف أنتم وكيف عباداتكم وكيف أيام رمضان لقد سرنا معا سويا إلى صلاة الظهر من بعد صلاة الصبح في ذكر وتلاوة للقرآن كما أوصيتك دائما ألا يفارق المصحف جيبك هذا دائما في جيبك لا تتركه لا يفلت منك في يدك لذلك في أي لحظة من اللحظات ولو دقيقة واحدة عندك علامة مميزة تضعها في المكان وتقرأ لو آية واحدة ورقة وقلم وتكتب في آية 45 من سورة كلما وجدت فرصة وانت واقف في إشارة طلع مصحفك اقرأ آية فتحت الإشارة ركنت مصحفك ومشيت وصلت الشغل قاعد دقيقة فاضي اقرأ آية آية الحرف بعشر حسنات خسارة الأوقات الضائعة دي خسارة خسارة والأغل نقول ما فيش وقت وقفنا عند سؤالك ازاي اعالج السرحان معلش اسمحوا لي انا بحاول دايما اربط المعاني باوضاع واقعيه معاشه لو واحد بيحب زوجته جدا بينهم قصه حب عنيفه وقاعد مع زوجته سرح زوجته تزعل جدا تقول له ايه ده قاعد معايا وتسرح سرحان في مين آه. آسف أستغفر الله لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنا ركزت في العديد من الحلقات على مدار المدة اللي فاتت في أنت بتحب ربنا؟ أكيد بالله العظيم بتحب ربنا؟ طب إزاي تبقى واقف بين إيديه وهو ينصب وجهه إلى وجهك في الصلاة وتسرح عنه ده نقص حب ده خلل في الحب طب نعمل ايه يا عم الشيخ ما هي هموم الدنيا كتيرة دايما اقول لك سيب الدنيا مع الجزمة بره المسجد مع حذائك بره المسجد تدخل الدنيا تدخل المسجد مفيش دنيا انسى كل شيء ركز الله اكبر خلاص انقطعت عن الدنيا انت دلوقتي في السماء ازاي هي ازاي انك انت تجاهد قاوم حارب همومك ركز الحمد لله رب العالمين ركز في الحمد الرحمن الرحيم ركز في الرحمه مالك يوم الدين ركز في يوم القيامة إياك نعبد وإياك نستعين ركز في الاستعانة تستعين بالله اهدنا الصراط المستقيم ركز على الصراط صراط الذين أنعمت عليهم ركز في المنعم عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم استعيذ بالله من اليهود ولا الضالين استعيذ بالله من النصارى آمين تأمين على ده ركز وخلي بالك مش هتيجي من اول مره عشان بس ما ايه ما تقلقش ولا تاني مره ولا تالت مره عشر مره عشرين مره مئة مره اصبر وهتيجي معاك بس المساله محتاجه شويه صبر شويه صبر انا بقول عن نفسي وجاوبوني ردوا عليا مين يقدر ينزل في القاهرة في مصر في خلينا في القاهرة عشان اللي أنا أعرفه مين يقدر ينزل القاهرة في يوم صايم ثلاث أربع ساعات خمسة ستة ساعات في ال في ال- بيتعامل مع الناس ويرجع من غير ولا ذنب مين يقدر ادي جاوبني يا عم محمد بتتلفت على ايه جاوبني مين يقدر ينزل القاهرة ويتعامل مع البشر ثلاث أربع خمس ست ساعات ويرجع ما عملش ولا معصية مين يقدر صعبة جدا طب نعمل ايه حلها ايه نستسلم المعاصي لا نعمل ايه طيب انا اقول لك في حاجه اسمها ترويض الحواس ترويض يعني ايه ترويض الحواس مش بيعملوا ترويض للاسود الاسد اللي بياكل البشر يروضوه لحد ما يخلوه يلعب بكره ترويض للكلاب بيروضوه لحد ما يخلوه يعرف الارقام ترويض ل... للتعابين لما ما يخلوه مش عارف ترويض عارف بتوع السيرك دول بيروضوا الحيوانات المفترسه بحيث انها تبقى مستانسه واليفه جدا اهو احنا ما عايزين نروض حواسك المفترسه دي لكي تكون اليفه ومستانسه عينك المفترسه للنساء المتبرجات عايزين نروضها بحيث تعرف تغض بصرك ترويض ترويض الحواس ترويض لعينيك انها ما تفترسش وبعض الناس لما نتكلم عن ترويض الحواس ترويض العينين يفكر ان كل مشكله العينين النظر للنساء لا ده في مشكلة تانية للعينين ربنا لما قال لنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما قالش عن النساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم مطلقا ليه ربنا نهانا عن أمرنا بغض بصر تاني قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه الناس اللي هوايتها الفرجة على الفاترينات هواية ماشي في الشارع يبص على العربية يا يا سلام لو الواحد يموت تحت عجلتها ليه يا ابني؟ ليه ليه بص على عمارة كبيرة ويشتهي شقة فيها آه زي ما احنا متفقين ان انتوا بتحبوا القصص خلوا بالكم معايا من القصة المؤثرة دي آه لو قيل لواحد تعالى ادخل المكان ده هتلاقي فيه من الذهب والياقوت واللؤلؤ والمجوهرات والبنكنوت وكل ما تشتهيه عينك بلا عدد فهات انت اكبر تريلا اكبر سياره نقي في الدنيا وعبي وشيل وامشي لكن مسموح لك فقط دقيقتين ونص عبي فيهم اللي تقدر عليه ايه رايك في الفكره دي طب بس الدين حاضر صاحبنا خد العربيه ضخمه جدا ودخل وهو داخل لسه داخل على رجليه لقى فيلا جميله قوي الله حته فيلا ما حصلتش نزل عينيه كده تحت شويه لقى في البلكونه بنت جميلة روعة في الجمال الله يا سلام لو الفيلا دي والعروسة دي نزل عينيه تحت شوية عربية آخر موديل أعلى موديل قال بس والعربية دي كمان راحوا شادينه من قفاه اتفضل الدقيقتين ونص خلصوا هي دي الدنيا ربنا سبحانه وتعالى قال لك انزل الدنيا وعندك كنوز خد منها على قد ما تقدر اغرق لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة خد انت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كم مرة النهاردة أهو ده كنز مقفول انت ما خدتش منه حاجة ليه بتتفرج انت بتتفرج على ال... على العمارة بتتفرج على العربية بتتفرج على العروسة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم زي ما قلناها في الحلقه اللي فاتت كنز الصلاه كنز الصدقه كنز كنوز سايب انت الكنوز وقاعد تتفرج دقيقتين ونص اللي هم عمرك قياس ستين سنة ليوم من أيام الآخرة خمسين ألف سنة دقيقتين ونص حسبتها كده دقيقتين ونص ان الستين سنه دول يمثلوا دقيقتين ونص انت بتقضي الدقيقتين ونص في الفرجه قاعد تبص على دي وتبص على ده تبص على المحل ده قميص عجبك حذاء عجبك عربيه عجبتك قول لي يعني الواحد يعمى ما يبصش ما تبصش استفدت ايه لا تملك الا الحسره عشان كده لو ان احنا في التلفزيون وممكن ما يحبوش الكلام ده مننا لكن دي الحقيقه المره ان اخطر ما في التلفزيون الاعلانات لما تسيب زوجتك انت قدام التلفزيون وتروح شغلك وهي تقعد او ما تروح شغلك وانت قاعد معاها وهي قاعده قدام التلفزيون ويجي آه، يعرضوا مثلا سجاد محل سجاد تبص هي على السجاد كده الشيرازي والسجاد ال وتبص لل السجاد اللي عندها في البيت محل موبيليا بص على ال- غرف النوم والصالونات و... وتبص على اللي هي قاعده فيه عربيات تكره حياتها تقول لي لا احنا الحمد لله حامدين ربنا وراضيين يا عم ربنا يرضينا وياك لكن الفرجه دي لازمتها ايه بقى تعمل ايه تضيع فلذلك ترويض الحواس انا عايز اروض عينيا على انها تتقفل ما تبصش الا على ورقه شجره اقول سبحان الله العظيم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه تبص على السماء كتير احب اسال اخواني امتى كانت اخر مره بصيت للسماء وقلت سبحان الله العظيم سبحان الله تاملا اخر مره كانت امتى بصيت للسماء امسك طفل وتامل خلق الله ترويض الحواس روض عينيك على عباده الله مش على المعصيه وروض ودنك على سماع الذكر والطاعة مش المعصية أصعب الترويض بقى ده ترويض لسان أصعب الترويض يذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة كان يضع حصاه زلطاية حصاه يثقل بها لسانه حاطط حصواية على لسانه عشان ما يتكلمش يتقل بها لسانه حصاه يثقل بها لسانه ترويض اللسان ترويض الايدين كان بعض السلف اذا خرج من المسجد يقبض على يده يقال مالك يقول اخشى ان تنافق يدي مش عايز تخطر يده في المشي ترويض محتاجين ترويض يا جماعه ترويض لحياتنا معلش خليني اسميها اسم تاني آه، شائع اكثر هدنه هدنه ترويض المعدة إنما شرع الصيام ليقع التقلل لكن الناس في رمضان بياكلوا أكتر من غير رمضان في رمضان كنافة وقطايف ومخلل وزبادي و في رمضان تفاجئ ال بتاع اسمه ايه ال- بتاع الفطار ساعة الفطار آه، اللي محط البلح على التمر على التين على على- خشاف خشاف ايوه خشاف طبق خشاف كده يلهفه ويقوم يروح يصلي ويرجع يقعد ياكل لحمه وياكل سلطه وياكل من ده وياكل من ده وياكل من خضار وياكل من ده وياكل- وبعدين يشرب سيفن ويشرب ويشرب ويشرب ويعمل كده يروح الصلاه مبلم يا ابني شرع الصيام لغير هذا ده شرع الصيام عشان تجوع محتاجين ترويض المعده هدنة مع الأكل هدنة عايزين ترويض العقل هدنة مع الهموم هدنة مع المشاكل في البيت عايزك تجمع أولادك وعيلتك وزوجتك وتقعدوا تتفقوا بلاش عايزين نبطل مشاكل في رمضان نبطل كلام كتير نبطل ليه ليه المود اللي احنا فيه اقعدوا تعالوا اقعدوا نقرا جزء قران مع بعض كل واحد يقرا صفحه اقعدوا تعالوا ندعي البعض يبدا الاب يدعي والام تدعي والولد ده يدعي والولد ده يدعي والولد هيضحك يقول لك انا ما بعرفش يا بابا ما اعرفش اقول ايه لا قول قول يا ابني قول قول يا رب اكرم ابويا وامي واشفيهم وارزقهم من حلال ادعي ادعي علم اولادك هذه الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا سن التكليف لسه السنتهم طاهره ما اذنبتش ما عندهمش معاصي فخليهم يدعوا لك ترويض ترويض الحواس وخصوصا في نهار رمضان مش في نهار بس في نهار والليل بس اقصد في النهار في التعامل مع البشر في الشغل وفي الشارع روض عينيك ألا تعصي الله روض أذنك ألا تعصي الله روض لسانك ألا يعصي الله روض يدك ألا تعصي الله رجلك بطنك قلبك عقلك ترويض الحواس ارجع البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رجعت البيت اطمن على احوال الناس دي مع ربنا قول لزوجتك صليتي قول لابنك قريت قران يا ابني قول لبنتك انت رجعتي من المدرسه عملت ايه ابدا مسؤول انت مسؤول عن البيت ده مسؤول عنه امام الله عز وجل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره انت مسؤول عنهم مسؤوليه مباشره مأساة الناس النهارده في بيوتهم أن الأب تخلى عن وظيفته الأساسية الأب وظيفته الأساسية في البيت إيه؟ الأب له في البيت ثلاث وظائف الوظيفة الأولى القوامة على المرء الوظيفة الثانية تربية الأولاد الوظيفة الثالثة الإنفاق دي وظيفة الرجل في البيت للأسف الشديد تخلى عن وظيفته الأساسية وبقى كل وظيفة الأب مورد مالي يجيب فلوس عشان الأولاد يفص- يصرفوها والمرأة تصرفها وتخلى عن القوامة بقت هي اللي ماشية البيت وتخلى عن التربية بقى الأولاد ماشيين على مزاجهم رمضان فرصة لتوفيق الأوضاع لتصليح الأوضاع لتصحيح الأوضاع خذ مركزك خذ وضعك قوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات يعني مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله اثنين تربية أولادك لازم تربي ابنك تربي ولادك انت مسؤول عنهم مسؤوليه مباشره ثلاثه انك تصرف على البيت ده فلذلك ينبغي على الانسان اذا رجع البيت تعالى يا ابني تعالي يا بنتي تعالي يا زوجتي عملتوا ايه النهارده اخباركم ايه احوالكم مع ربنا حبهم ازرع الحب تحصد الحب كنت في دولة من دول الغرب مرة وشاهدت قصة عجيبة جدا ولد ده بيقول لابوه يا بابا انت بتشتغل الساعة بكام وكعادة الآباء الشرقيين أو المصريين انت مالك انت ليه دايما بتتدخل في حاجات مش بتاعتك اتفضل وانا ليا محاضره طريفه 100 نصيحه في تربيه الاولاد في اخرها كده 10 نصايح بعنوان كيف يكرهك ولدك فاللي عايز ابنه يكرهه ذكرت منها دي انه لما يسالك سؤال قول له اخرس انت مالش دوشه انت مالك انت مال الحاجات دي على طول يكرهك اقعد انت دايما خايب كده وبتتكلم كلام خايب يكرهك على طول المهم ان الولد قعد يبكي فالاب بعد لحظات صعب عليه الولد فقال له تعالى يا ابني انت بتسال السؤال ده ليه قال له طيب يا ابي جاوبني حضرتك بتشتغل الساعه بكام ليه يا ابني قال له حضرتك جاوبني طيب بتشتغل الساعه بكام قال له ب 10 دولار بشتغل الساعة ب 10 دولار قال له طيب يا أبي ممكن تسلفني 3 دولار ليه يا ابني قال له معلش حضرتك من فضلك لو سمحت سلفني 3 دولار قال له حاضر راح مطلع 3 دولار واداهم له في ايده الولد حطهم طلع من جيبه فلوس وحطهم على بعض وقال ايه بقى معايا عشرة دولار ممكن يا ابي تشتغل معايا ساعة تقعد اتكلم معاك هو ده اللي الاولاد محتاجين مش محتاج انك تجيب له لعب انك تاخده تفسحه لا محتاج انك تجيب له لعب وانك تاخده تفسحه لكن محتاج اكتر انك تتكلم معاه الولد محتاج حد يتكلم معاه والزوجة نفس الشيء وخلي بالك لو ما اديتهمش فرصة انهم يتكلموا معاك هيتكلموا مع غيرك فلازم تديهم فرصة ان ابنك يتكلم معاك ما يبقاش الولد بس يسمع كلام انت تسمع كلام بس يكرهك لا ده لازم انت كمان تسمع منه معلش برضه هقول ان انا ليا النهارده قرابه 10 12 سنه بكتب في كتاب اسمه تربيه الاولاد في الاسلام لسه ما وصلناش نصه لحد دلوقتي من النقط المهمه جدا معرفه خصائص المراحل السنيه الولد وهو عنده سنتين المرحله السنيه دي من اتنين لاربعه ليها خصائص لازم الاب يبقى عارفها والام تبقى عارفاها خصائص المرحلة السنية عشان لما تتعامل مع الولد على فكرة سن سنتين لأربعة ده من أخطر من من مش هو أخطر من أخطر المراحل السنية التكوين العقلي للطفل في السن ده لذلك يحتاج الولد في السن ده انك تسمعه آه مش هو بيتكلم لسه الولد في الوقت ده بدأت عينه تشوف واللي عينه بتشوفه بيبني عنده واللي ودنه بتسمعه احنا بنفكر ان السنتين ده ما بيفهمش وثلاث سنين ما بيفهمش حاجه واربع سنين وده مش عارف حاجه لا ده عارف كل حاجه اللي هو بيشوفه واللي هو بيسمعه كله بيكون قاعده معلومات عنده بيفسر بناء عليها الاشياء بعد ذلك فلذلك عايزك تقعد مع ابنك وتسمع منه وتتكلم معاه والله يا شيخ كويس جدا انك انت دخلت في الموضوع ده لان الاولاد تعبانين جدا ازاي نربي اولادنا عندي ثلاث نقط تحديدا في موضوع تربيه الاولاد ان شاء الله يحلوا لك الاشكال اقولهم لك الحلقه الجايه خليك معايا واحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله